مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم النهارده عن موضوع آه، شاول وما يقال عن استحضار روح صموئيل النبي بواسطه عرافه عين دور الموضوع ده من اعقد الموضوعات واختلفت فيه طرق التفسير وهنحاول نفهمه ونناقشه مع بعض نحاول نفهمه ايه ونناقشه مع بعض اول حاجه نقولها هي ان ربنا منع موضوع استحضار الارواح واعتبر ان هذا الامر رجس ونجاسه وبسببه عاقب الامم الاخرى وطردها من قدامه ودي موجود في تثنية 18 11 و 12 قال لا يكن فيكم من يفعل كذا وكذا وكذا ولا من يستشير الموتى لأنه بسبب هذه الأرجاس طرد الأمم الأخرى أمامكم فيبقى ربنا منع إيه؟ تحضير الأرواح وإن كان العرافين بيشتغلوا في هذا الأمر بمعونة من الشيطان فمن أجل هذا ربنا قال في توراة موسى لا لا تجعل ساحرة تعيش ما تخليش ساحرة إيه تعيش يعني أمر بقتل هؤلاء الناس دي أول نقطة تاني نقطة هل للإنسان سلطان على الأرواح؟ وبخاصة الأرواح التي هي أقل منه مستوى أسف اللي هي أعلى منه مستوى يعني لو فرض الشيطان قدر على روح في مستوى أقل لكن ما يقدرش على روح في المستويات العليا لأن الأرواح العالية في مستواها ليس للشيطان سلطان عليها يعني صعب ان الشيطان او ان ساحره تستحضر روح قديس او روح نبي لان دي روح اعلى من مستواها دي روح ايه اعلى من مستواها وبعدين النقطه الثالثه الذي يستحضر الارواح هل يستطيع ان يصرفها يعني استحضر روح من الجحيم بعد ما يخلص يقول لها اتفضل لي روحي على الجحيم تقول له طب مش رايح تبقى الحكايه ايه وانا قلت لكم قبل كده ان ارواح الابرار في الفردوس لا يستطيعون ان يصلوا اليها وارواح الاشرار في الجحيم لا يمكن ان يخرجوها من هذا السجن ويعطوها فسحه مع احبائها رابع نقطه قلتها لكم قبل كده ان ارواح اللي بتيجي دي تحتاج الى اثبات شخصيه لكي تتاكد منها يعني مثلا واحد عالم في استاذ كبير في الجامعه عايز يحضر روح اينشتاين عشان يساعده في نقطه في البحث بتاعه فيقدر يجيبه وياخد منه معلومات طب ما يقول له في الاول يثبت ان ده اينشتاين يعني مش سهل آه نلاحظ امرين في قصه شاول والعرافه خلي بالكم من النقطه دي العرافه بتشتغل مع الشياطين العرافه ايه بتشتغل مع الشياطين وشاول عليه شيطان فهل عرافه عليها شيطان بتشتغل مع الشيطان وملك عليه شيطان هما الاتنين يتعاونوا على انهم يجيبوا روح قديس البعض بيقول ده في العهد القديم وفي العهد الجديد ما يقدروش ايضا في العهد القديم مش من السهل انهم يقدروا ارواح القديسين دي لها مكانه اخرى صحيح انهم لم يصلوا الفردوس لكن لا ننسى اطلاقا إن أبانا إبراهيم قال بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت لا يستطيع واحد من عندنا يروح عند دول ولا واحد من دول يجي عندنا مهما كان ثم ان يعني الشيطان له سلطة على الأرواح الشريرة اللي كانت من جنوده لكن هل نقدر نقول إن في العهد القديم كان الشيطان له سلطة على روح إبراهيم أبي الآباء أو روح إسحاق أو يعقوب أو نوح أو أو الآباء الكبار مش ممكن هو الشيطان صحيح في العهد القديم له سلطان على الأرواح لكن الأرواح التي صارت من جنده وسقطت لكن أرواح الآباء الكبار مش ممكن فأول ملاحظة نقولها إنها عرافة تشتغل مع الشياطين وملك عليه الشيطان تاني حاجة نقول كيف يسمح الله أن يحدث هذا الأمر والله نفسه قد منعه هنرجع لدي تاني نرجع لدي تاني يعني ألا يكون هذا الأمر عثرة للشعب إن نبي عظيم مثل صموئيل يطيع عرافة بتشتغل مع الشياطين ويجي معاها يعني دي عثرة عندنا في هذا الأمر ثلاث آراء هنقول الثلاث آراء ونناقشهم رأي يقول ليس صموئيل هو الذي ظهر إنما ربما روح من الأرواح الشريرة أخذت شكل صموئيل وظهرت والأرواح الشريرة ممكن إنها تفعل هذا يعني من أحسن الأمثلة ما ورد في كورنثوس الثانية إصحاح 11 شو بيقول إيه؟ بيقول آية 14 و 15 ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملك نور الشيطان يستطيع أن يغير شكله إلى شبه ملك نور فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر يعني الشيطان إن كان يقدر يبقى ملك نور فممكن خدام الشيطان يغيرون شكلهم كخدام بر إذا ممكن إن دي تحصل ويضل الناس لأن برضو قيل عن شيطان إن فيهم روح ضلالة وقيل عن الشيطان إنه عندما يحل من سجنه يخرج ليضل الأمم والمسيح قال يعني لا تضل وقال ان لو امكن انه يضل المختارين ايضا ده راي وراي تاني يكون صمويل هو الذي ظهر والراي الثالث ان يكون صمويل ظهر ولكن ليس بواسطه العرافه وانما ظهر في هذه المناسبه لكي يضبط شاول متلبسا بخطئه ولكي ينذره بالموت دول الثلاث آراء وبعد كده إذا كان صموئيل هو الذي ظهر يبقى لازم نسأل ثلاث أسئلة أيضا هل ظهر من ذاته لكي يوبخ شاول أم الله أرسله ليوبخ شاول أم ظهر بواسطة العرافة يعني هو ظهر من ذاته ولا بأمر من الله أو بواسطة العرافة وبعد كده يبقى عندنا سؤال هل الله يرسل نبيا لشاول بينما الله كان قد رفض التعامل مع شاول ورفض أن يكلمه لا بحلم ولا برؤيا ولا بملاك ولا بنبي ولا بأية الطرق فيجي بعد ما يرفض ده يبتدي يكلمه ويتفاهم معاه والكلام ده نفسه قالوا شاول قال الفلسطينيون يحاربونني والرب فارقني ولم يعد يجيبني لا بالأنبياء ولا بالأحلام ايه اللي هيخلي ربنا يبتدي يجي يجيبه بعد كده وصموئيل ايضا كان قد قال له انك انت مش هتشوفني تاني فايه اللي هيخليه يظهر له تاني في صموئيل الاول 15 آية 35 يقول ولم يعد صموئيل لرؤية شاول إلى يوم موته إيه اللي يخليه يرجع في الموضوع ويجي يشوفه مرة أخرى هل لكي ينذر شاول ما كان أسهل على الله أن ينذر شاول بطريقة أخرى غير طريقة استحضار الأرواح اللي ربنا منع عنها وقال إن دي رجس وقال إنه بسببها طرد الأمم فربنا عايز ينذر شاول يستخدم طريقة طريقة الله نفسه قد رفضها ويستخدم ساحرة هو نفسه قال لا تدع ساحرة تعيش وإن كان أراد أن ينذر شاول فكان أسهل أن ينذره في غير هذا الوقت بالذات وقت السحر واستحضار الأرواح وفي غير هذا المكان من أراد أنه يرسل صموئيل لإنذاره كان يبعت له صموئيل في أي وقت قبل كده أو بعد كده دي نقطة نقطة تاني ما هو الإنذار الجديد الذي أراد الله أن يقدمه لشاول هنا بيقول قال له قال له صموئيل يعني الكلام اللي بيقول هنا ان لماذا تسالني والرب قد فارقك وصار عدوك الى اخره وقد شق الرب المملكه من يدك وقد شق شق الرب المملكه من يدك واعطاها لقريبك داوود ويدفع الرب اسرائيل ايضا معك ليد الفلسطينيين وغدا أنت وبنوك تكونون معي كلام عجيب أوي هذا الكلام يشبه ما قاله له صموئيل يوم قدم ذبيحة وتجرأ على مذبح الله في صموئيل أول 15 قال له الرب رفضك عن أن تكون ملكا على إسرائيل وقال له يمزق الرب مملكة إسرائيل عنك ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك طب ما قال له الكلام ده يعني ما فيش حاجة جديدة قالها له في صمويل أول 15 فإيه الداعي لتكرارها مرة أخرى وبعدين هل الذي ظهر هو صموئيل هنا تقف أمامنا بعض صعوبات لتصديق هذا الامر اول حاجه ان المراه لم تستدعي روح صموئيل لا ذكرت صلاه ولا تعويذ ولا قالت احضري يا روح صموئيل احلفك بشمهور الشهور وبعد زبول ما قالتش ابدا يعني لم تطلب حضور صموئيل لم تنادي على روحه ولم تذكر اسم صموئيل ابدا حتى حينما ظهر لها الذي ظهر ما قالتش ده صموئيل قال لها انت شايفه ايه قالت ارى الهه يصعدون من الارض وهو صموئيل الهه قالت ارى الهه ايه يصعدون من الارض قال له اصغي قالت بجبه وشيخ وبتاع ف شاول اعتقد ان ده صموئيل ووقع على الارض سجد فهي لم تطلب صموئيل بفمها ولم تذكر اسمه ولم تصلي صلوات او تعاويذ كلها استنتاج والذي ظهر لم يقل انا صموئيل يعني المراه لم تستدع صمويل ولم تقل هذا صمويل قالت أرى آلهة يصعدون معي. والذي ظهر لم يقل إنه إيه صموئيل وشاول لم يره ده أول ما قالت له آلهة وراجل شيخ راح رامي نفسه على الأرض وسجد طبعا ما شافوش وكلمه هو مرمي على الأرض مش قادر يرفع وشه فيه وطبعا كان خايف خايف موت لأن مكتوب كده وخاف جدا من الكلام اللي سمعه ولم تكن فيه قوة لأنه لم يأكل طعاما النهار كله ولا الليل يعني مرمى على الأرض ولا عنده قوة يقوم ضعفان ودبلان وهمدان و... وأيضا مكسوف وخايف هنا بقى نقول كلمة يعني إن كان البعض يقولون إن الله أرسل صموئيل لكي يضبطه في ذات الفعل وهو متلبس باستحضار الارواح فهل الله محتاج الى دليل مادي لكي يحكم على شاول ربنا محتاج لدليل مادي يعني يضبطه ذات الفعل طب لم يضبط قايين في ذات الفعل وهو بيقتل هابيل وحتى لما انكر قايين ربنا ما عبرش الانكار ده وقال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك ما ضبطوش ذات الفعل لكن بيحكم عليه لأن الله شايف كل حاجة الله مش محتاج لدليل مادي لكي يضبط شاول في ذات الفعل هو لم يضبط قايين في ذات الفعل ولكن حكم عليه كما ان الحكم على شاول لم يكن محتاجا لهذه الحادثه ايضا ما هو محكوم عليه من قبل وخطاياه السابقه تكفي كفايه انها ادت الى ان روح الله فارقه وبغته روح رديء من قبل الرب يكفي ان الرب قال لصموئيل لا تنوح على شاول لاني قد رفضته يعني كفاية خطاياه من جهة داوود كفاية حاجات كتير يعني رجل محكوم عليه من قبل بخطايا عديدة مش محتاج انها تزيدها خطية تاني حتى من جهة العمل مع السحرة طب ما يكفي انه استدعى المرأة وقال لها حضري لي روح صموئيل وربنا ما كانش شايف دي ما هو مربوط في هذا الفعل ايضا لازم يعني يشوفوا بعينيه شايفه نقطة تاني نقولها إن الله لم يستخدم هذه الطريقة طريقة استحضار روح نبي قد مات لم يستخدم هذه الطريقة من قبل إطلاقا مع أي أحد اشمعنى يعني مع شاول لم يستخدمها من قبل ولا من بعد وإن كان الله يحارب ويدين استحضار الأرواح ويحكم على هذا فلماذا يستخدم هذه الوسيلة يقول ما تعملوش كده وهو يعمل كده ازاي بقى تخش ازاي في عقل الإنسان دي فحكاية ظهور صموئيل هل هي إرادته أم إرادة شاول أم إرادة المرأة أم إرادة الله الحاجات اللي, اللي يعني مش قادر أدخلها في مخي أبدا لو قدرتم أنتوا بيبقى كتر خيركم يعني افتوني يا أولي الألباب اللي بيقول لك صمويل لما ظهر له قال له كون ان الرب شق المملكه عنك يديها لغيرك كل ده ماشي لكن يقول له وغدا انت وبنوك تكونون معي بقى شاول المرفوض من الله هيكون بكره مع صموئيل لهذا الأمر بت فيه إبراهيم أبو الآباء لما قال للغني بتاع العازر قال له بيننا وبينكم هو عميقة قد أثبتت لا أنتم تيجوا عندنا ولا احنا نروح عندكم يبقى يقول له تكونوا معي ازاي ازاي يجتمع انسان شرير زي شاول مرفوض من الله وساك مشطان يبقى هو يكون مع صموئيل مش ممكن يكون معاه ازاي كلام ما نسيب دي وبعدين يقول له تاني لماذا أقلقتني بإصعادك إياي هنا باين أن العبارة دي ما قالش ربنا أرسلني إليك لو كان ربنا هو اللي أرسل له كان يقول له ربنا أرسلني إليك علشان أنذرك بالهلاك اللي هيجيلك فجايبه برسالة من الله زي ما إيليا راح لأخاب انظر انظر يقول له أقلقتني بإصعادك إياي ما فيش كلمة أرسلنا الله إليك يعني يبقى في الحكاية دي لا هي إرادة صموئيل ولا هي إرادة ربنا يبقى هي إرادة شاول بس أقلقتني بإصعادك إياي ولو كان هذا الأمر من الله لا يتذمر عليه صموئيل ويقول أقلقتني بإسعادك إياه يعني هل يستطيع شاول أن يقلق نبيا عظيما كصموئيل وهل يستطيع أن يصعده وهل تستطيع المرأة أن تصعد روح صموئيل وهي التي لم تنادي عليه باسمها واتخضت لما شافته ده لو كانت المرأة عايزة تجيب روح صموئيل وطلع كانت تقول له مبروك يا شاول ألف بركة استجيبت طلبتك ويعني أهنئك و... وتفضل أدي صمويل وهات المعلوم خلاص امرأة يعني قدرت تجيب نبي من تحت الأرض قول لها تجيبي لي صمويل ازاي تقول له اجيبه لك من تحت الارض بتقول ارى الهه صاعده ايه من الارض صرخت بصوت عظيم وقالت أرى آلهة يصعدون من الأرض أنا يعني بصيت في كلمة آلهة دي وقلت طب ما هو ما كانت تقول أرى إلها صاعدا من الأرض آلهة إزاي يعني بتتكلم بالجامعة عن صموئيل ليه ولا كانت شايفة الناس طالعين معاه تاني بس هو ده اللي طفى على سطح الأرض والتانيين لسه منتظرينه في الهاوية لما يوصلوه المرأة لم تقل إنها أحضرته ولم تقل اسم صموئيل صرخت وقالت شايفة آلهة صعد من الأرض ولما المرأة تكون جاية تحضر واحد ويطلع تصرخ ليه لتبتهج وتفرح وتسر كلام عايز الواحد يفهمه إن كان الله قد قطع العلاقة مع شاول لماذا يتفاهم معاه تاني ويكلمه وإن كان صمويل قد رفض الرجوع إليه وقال له مش شطران مش هيشوفه لغاية لما يموت فليه يرجع ثم ما فائدة هذا الظهور الإنذار أنذر من قبل والهداية ده هالك ومفيش هداية ليه والعقوبة كان ممكن يقولها له بغير هذا الطريق وقالها له ولا هو آخر إنذار يعطيه لشاول قبل موته جايز البعض يفتكر لي يقول لك طب لو ما كانش صموئيل ليه كلمة يقول قال صموئيل وإلى آخره جايز يعني ما ما اعتقده شاول إنه صموئيل يعني أو المدعو صموئيل أو الشيطان انتحل شخصية صموئيل ممكن للسحرة أنهم يستخدموا أي روح وممكن أن يعطوا الروح الذي يستخدمونه أي اسم وممكن الشيطان ينتحل أي شكل وأي اسم ممكن شكله شكل صموئيل ممكن الشيطان ياخد أي شكل ويبقى بعد هذا الآية التي تقول امتحنوا الأرواح لأن أنبياء كذب كثيرين دخلوا إلى العالم أو جاءوا إلى العالم دي اللي بيقولها معلمنا يوحنا الرسول بيقول إيه امتحنوا الأرواح لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في جسد من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من الله يقصد على الناس اللي هيجوا في الايام الاخيره ويدعوا انهم آه، انبياء نعم الشاهد يوحنا الاولى اصحاح أربعة ايه واحد واثنين اعتقد آه، قلنا كلام عن هذا الأمر ومن له أذنان للسمع فليسمع بيقول الكلام الذي قاله صموئيل النبي يتفق مع الصدق والمعروف أن الشيطان كذاب وأبو الكذاب فهذه فعلا روح صموئيل الكلام اللي قاله صموئيل يتفق مع الكذب اللي موجود يتفق مع الصدق طب ما قيل قبل كده يعني والشيطان سمعه يعني لما صموئيل النبي الحقيقي في صموئيل الأول 15 ساعة ما أخطأ شاول وقدم ذبيحة قال له المملكة هتنقسم وهتعطى تتمزق وتعطى لقريبك اللي هو داوود طب الكلام ده قيل قبل كده والشيطان سمعه وعارفه فما جابش حاجة جديدة يعني الشيطان مش هيتنبأ نبوءة جديدة ونقول لا ده ما دام نبوءة تبقى من الله ده كلام معروف كلام معروف ويقول لك كل الأرواح كانت تحت حكم الشيطان حتى نزل الرب وروح صموئيل كانت تحت حكم الشيطان لا ها- احنا بنقول كانت في مكان الانتظار كانت في السجن في الأرض السفلى لكن مش معناها تحت حكم الشيطان كلمة تحت حكم الشيطان صعبة يعني نقدر نقول إبراهيم أبو الآباء كان تحت حكم الشيطان ونوح تحت حكم الشيطان وأشعية و... وأرمية ودانيال كلهم تحت حكم الشيطان تحت حكم لا هو بس الشيطان يشهد عليهم يقول دول مستحقين الموت لأن الفدية لم تقدم فأول ما الفدية قدمت انتهى الأمر فكانوا منتظرين الفداء لم ينالوا المواعيد لكنهم رأوها من بعيد وصدقوها وبعدين بيقول روح صموئيل تحت حكم الشيطان وأيضا غضب الله على شاول جعله لا يرسل صموئيل بل أتى بسلطان الشيطان لا صموئيل جه بواسطة الشيطان لا لا لا مش ممكن أبدا صموئيل يجي بسلطان الشيطان الشيطان يرسل أنبياء ويرجع أنبياء ده, ده مين يصدق الكلام ده انت يبقى ما تعرفوش مركز الانبياء بقى هل يتعارض صعدت ارواح الارواح من تحت وصعدت وصعدت لاعلى لا ما تتعارضش يعني ما اقولش حاجه دي ممكن وهم بيقول سكن في أق- في اقسام الارض السفلى ممكن تطلع يعني بيقول هل هناك في حكايه ابراهيم والغني هناك مكانين للانتظار بالنسبة للناس اللي لم ينالوا الفداء كان في مكانين فعلا لأن أبونا إبراهيم قال للغني بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت هقرأ لصاحب السؤال هذا الكلام بينما يعني كل الناس عارفين لكن معلش لكي تتأكد وما تتعبش فقال إبراهيم للغني يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر استوفى البلايا والان هو يتعذب وانت يتعزى وانت تتعزى وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمه قد اثبتت حتى ان الذين يريدون العبور منها هنا اليكم لا يقدرون ولا الذين من هناك يجتازون الينا يعني واضح ان مكان الانتظار حتى في العهد القديم بالنسبة للناس الذين لم ينالوا الفداء كان مقسم إلى قسمين بينهما هو عظيمة قد أثبتت لا يستطيع واحد أن ينتقل من مكان إلى الآخر تقول لي هل كان في مكانين أبونا إبراهيم قال كده نعم هو بس الكلام مش واضح قوي لكن كون ان بيننا وبينكم هو عظيمه يعني كان في مكانين اما كون ان بيقول رفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب وراى ابراهيم من بعيد والعذر في حضن لا يمنع ان يكون ده مكان مرتفع عن ده ولكن هما مكانين يعني نعم في العهد القديم يكون الناس المنتظرين بعضهم منتظر على الرجاء وبعضهم منتظر في غير الرجاء وتكون بينهم هو عميقة قد أثبتت ربما تكون هذه الهوى العميقة ترمز إلى اليأس إن دول ما فيش عندهم رجاء أبدا ففي منتهى اليأس والتانيين راقدين على رجاء بينتظروا اليوم اللي يفرحوا فيه ما فيهاش حاجة أما كون إن المسيح في اليوم الأخير يقيم ناس عن يمينه وعن شماله ده في يوم الدينونة يعني وطبعا في يوم الدينونة ربنا هيميز الأبرار عن الأشرار دي ما فيهاش حاجة بيقول لماذا لم يشر الكتاب إن هذه لم تكن روح صموئيل النبي وبعدين ما فائدة ذكر هذه الحادثة وتدوين الوحي له وهل الشيطان مقدرة على معرفة المستقبل؟ يا حبيبي ما كانش مستقبل الكلام ده قيل قبل كده يعني قصة هذه الساحرة في صمويل الأول إصحاح 28 والنبوءة على تمزيق المملكة وإعطائها لداوود كانت في صمويل الأول 15 يعني فرق كبير زمني وفي الوسط التعب اللي تعبه داوود مع شاول لما داخ في ال 13 اصحاح دول فالشيطان ما عرفش المستقبل الشيطان عرف هذه العقوبة اللي ربنا قالها على لسان صموئيل في صموئيل أول 15 ما فائدة ذكر هذه الحادثة إن ربنا عايز يوري إن تحضير الأرواح ده أمر يعاقب عليه ربنا وعاقب عليه شاول وهذا الأمر أيضا موجود في أخبار الأيام الأولى إصحاح عشرة آية 13 و 14 بيقول إيه؟ بيقول فمات شاول بخيانته التي خان بها الرب من أجل كلام الرب الذي لم أحفظه وأيضا لأجل طلبه إلى الجان للسؤال يعني ربنا عاقبه من أجل خيانته الأولى من أجل أنه بيطلب للجان بينما هو الذي قطع الجان من الأرض يعني هو شوفوا الكتاب بيقول إيه بيقول إن شاول أتى آه صموئيل وندبه كل إسرائيل ودفنوه في الرمى في مدينته وكان شاول قد نفى أصحاب الجان والتوابع من الأرض ولما جه لهذه المرأة وهي ما كانتش عارفة إنه شاول وقال لها شوفي لنا بقى شغلانة يعني تسأل الجن فقالت له المرأة هو إذا أنت تعلم ما فعل شاول كيف قطع أصحاب الجان والتوابع من الأرض فلماذا تضع شركا لنفسي لتميتها فحلف لها شاول بالرب وقال حي هو الرب إنه لا يلحقك إثم في هذا الأمر يعني كان مرائي في هذا الأمر بيمنع الناس من استخدام الجان وهو بيستخدم الجان كفايه كده عشان نقف